الثانية بركاته على جميعنا امين افكركم بالرسالة الثانية قلنا برضو ان معلمنا بطرس بعت رسالتين والرسالة الثانية قرب نهاية حياته ففيها نغمة الوداع والتوصيات الأخيرة ودي تدي ثقل للكلام وإصحاح الأولاني شرح فيه باختصار عطية ربنا لينا وكل اللي عمله معانا عشان نوصل السماء وشرح لنا سلم الفضايل قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف وعلمنا أن الواحد اللي عايش في المحبة والفضيلة بيبقى عنده استنارة ومشغول بالتوبة وتطهير خطاياه اللي ما عندوش الحاجات دي أعمى وبعدين قال لنا احنا مش ماشيين ورا خرافات مصنعة احنا ماشيين ورا قوة ربنا يسوع وكنا معينين عظمته وادانا مثل من ذكرياته ليلة التجلي لما شاف المسيح في مجده وسمع صوت من السماء وانتهى الإصحاح الأولاني إن عندنا كلمة نبوية وهي أثبت يعني النبوات والكلام الواضح اللي على ربنا يسوع المسيح فيها كلمة دقيقة وثابتة جدا وتدي استنارة للإنسان اللي ينشغل بكلام ربنا الإصحاح الثاني كله بقى تركيزه على الأنبياء الكذبة والمعلمين الكذبة والأفكار المنحرفة وعقاب ربنا الشديد لأصحاب البدع دي وأصحاب الأفكار دي و... وكان بيحكي من خبرات العهد القديم بعض الأمثلة بدأ من أول الملائكة اللي سقطوا وقالوا تعليم غلط تحولوا إلى شياطين وبعد كده حكى لنا قصة الطوفان ونوح ورفض الناس لدعوة ربنا وسدوم وعمورة وتعليمهم والإباحية اللي كانوا فيها وعقاب ربنا ليهم ورانا وسط السطور وسط الأحداث إزاي إن لوط حسب بارا بسبب جهاده بالنظر والسمع كان البار بالنظر والسمع كل يوم يعذب نفسه البار بأفعالهم الأثيمة ووصلنا إلى عدد ثمانية مش كده تسعة ولا كام وصلنا لعدد 11 بعد كده واضح ان هم فيهم كبرياء فيهم جساره وبيستهزئوا بذوي الأمجاد الملائكة والقديسين بيجدفوا على ربنا وعلى ملائكته بينما في المقابل الملائكة نفسهم مش بيتمنوا للناس الشر مهما أخطأوا ولا بيفتروا عليهم زي ما الناس بتعمل فيهم الناس الأشرار أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم أظن خدناه مش كده فاخذين أجرة الإثم الذين يحسبون تنعم يوم لذة برضو تكلمنا عن اللذة الوقتية الحسية اللي عايشين بس عشان اللحظة الحاضرة يتلذذوا فيها بأي شهوة وبعد كده تتركهم الشهوة في فراغ شديد وفي اكتئاب وفي إحباط ومن شهوة إلى شهوة يوصلوا إلى التجديف على ربنا والإباحية الشديدة أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم صانعين ولاء معكم بعض الناس الإباحيين دول اللي عايشين لشهواتهم واللي يتميزوا بغرور شديد بيبقوا عاوزين يمشوا الناس زيهم الحاجة اللي الواحد يستعجب لها ان الاشرار بيبشروا بالشر اكتر ساعات من الاخيار ما, بيشي... ما بيبشروا بالخير يعني تلاقي ناس متحمسة جدا توقع الناس في الغلط وكأن فعلا في حد بيحركه يعني الانسان اللي بيأذي نفسه في المخدرات طب ايه دافعه ان يجيب ناس غيره يعني واحيانا يكون مفيش دافع مادي لكن يهوى انه يوقع ناس غيره اللي عايز في الزنا تلاقيه برضه عاوز كل اصحابه يقعوا زيه اللي بيسرق تلاقيه عاوز كل الناس تسرق الشيطان لما بيقرب من واحد ويتملكه بيسوقه انه يجيب ناس تانية فاكرين المثل اللي قاله ربنا يسوع المسيح ان ملكوت السماوات يشبه راجل زرع في حقله وجه عدوه بالليل زرع زوان ولما كانوا الحصادين قالوا له نشيل الزوان قال لهم لا لحسن تشيلوا معاه القمح دعوهما ينميان معا الشر بينمو زي ما الخير بينمو والخير ينتشر والشر ينتشر وفي ناس تدعو للتوبة وفي ناس تدعو للشر في ناس تشجع بعض على الكنيسة وعلى قراية الإنجيل وعلى خدمة ربنا وفي ناس تشجع بعض على الفساد وعلى الخطية بأشكالها فهنا بيقول وهم صانعين ولائم معكم للأسف الناس دول أصحاب البدع موجودين كانوا من شعب الكنيسة وبعضهم كان من الشعب فكانوا يعملوا ولائم وينشروا أفكارهم يعملوا اجتماعات ويعلموا تعاليمهم البطالة وطبعا اللي ضميره ضعيف ولسه حديث الإيمان لما واحد يقول له انه يعني فيها ايه لما تعمل وفيها ايه لما تعمل يتصور ان الكلام ده مظبوط فيمشي على رغباته ويلاقي الكلام جه على هواه ويقع في سكة غلط لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية كلمة صعبة لكن زي ما ربنا يسوع المسيح علمنا ان الزنا لم يعد فقط زنا الجسد قال سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني اما انا فاقول لكم من نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه اصبح في حاجه اسمها زنا النظر في ناس بتوصل بيهم بقى انهم لهم عيون مملوءه فسقا يعني كل نظراتهم مليانه شر كل نظراتهم مليانه فساد لأن الشيطان ملكهم فأصبحت حياتهم كلها في الخطية ما عندهمش نظرة نقية ما يعرفش يتعامل مع إنسان بطهارة خلاص ما هو كل حاجة عنده تحولت للشر عشان كده يقول لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية على فكرة مهما وصل الإنسان من, من انحدار ده مش معناه ملوش رجاء لا التوبة تنظف ده كله وتشيل ده كله بس طبعا كل ما الواحد نزل لتحت قوي كل ما توبته كانت أصعب وأطول لأن لما الشيطان يتملك من واحد مش بيسيبه بالساهل أبدا فلازم هتطلع عينه شوية لكنه مال بس ممكن يخف من ده كله لا تكف عن الخطية خادعون النفوس غير الثابتة يبقى في نوع من الخداع هنا هم مليانين شر ومليانين خبث وبيعلموا تعليم بطالة ويقدروا يخدعوا النفوس غير الثابتة ودي مشكلة لما الواحد ما يكونش عارف كلام ربنا كويس مش ثابت في كلام ربنا ممكن واحد يقول له أفكار جديدة تبدو قدامه أنها أفكار كويس بس لأنه غير ثابت يبتدي يتهز ويمشي في سكة غلط وأغلب ولادنا بيتسرقوا كده يعني ايه اللي بيخلي ناس بتسيب الكنيسة ان بتيجي افكار هم مش عارفين مدى سلامتها مش ثابتين في الحقيقة فيبتدوا يبعدوا شوية شوية وكانهم بينزلوا كده في حتة ملهاش قرار لهم قلب متدرب في الطمع طبعا زي ما قلنا الشر كله بيجيب بعضه فالالحاد يجيب اباحية والاباحية مرتبطة بالطمع الشهوات كلها بتمشي مع بعض الشياطين كلهم فريق واحد أكتر فريق في الدنيا متفاهم مع بعضه الشياطين أكتر فريق يعني دول لو دخلوا كاس العالم لازم ياخدوه لأنه ده اللي قاله ربنا يسوع عليهم إن دول بالذات مش ممكن يتقسموا على بعض وقال مملكة تنقسم على ذاتها تخرج لما كانوا بيقولوا له اصلك انت عند انت رئيس شياطين فبتطلع الشياطين قال لهم ليه وانت عمركم شفتوا الشيطان وقع مع نفسه او مع رجالته دول بالذات ما يقعوش مع بعض ده هم عشان فاهمين الحكايه دي وقعونا احنا مع بعض الحيله المشهوره بتاعت الشيطان يوقعوا البيت الواحد في بعض والكنيسه الواحده في بعض والكنيسه مع الكنايس والدنيا كلها تقع في بعض ودي اسهل واشطر واشهر حيله للشيطان يضيع الملكوت من الناس بيها الناس تقع في بعض لهم قلب متدرب في الطمع يعني طماعين دي كلمة صغيرة ده قلبهم متدرب على الطمع متدرب على الطمع يعني ايه يعني كل حاجة بيتعامل فيها وبيها له طمع وراها كل علاقة مع انسان له غرض منها طماع من وراها كل قرش بيشتهيه كل شخص بيشوفه عاوز يطمع فيه لهم قلب متدرب في الطمع لأن كل خطية يا جماعة ليها بداية وملهاش نهاية زي ما القداسة ليها بداية وملهاش نهاية الشر كده الشر سكته ملهاش آخر ففي واحد تقول عليه طماع وفي واحد أوحش من طماع له قلب متدرب في الطمع وبرضه كلمة متدرب دي تنبهنا ان زي ما الواحد بيغلط وبعدين يغلط وبعدين يغلط فيتعود على الغلط ويتدرب عليه الحياة الروحية كده تصلي وبعدين تصلي وبعدين تصلي تقوم تتعود على الصلاة تسامح وبعدين تسامح تقوم تتعود على التسامح تتدرب زي ما هم بيدربوهم على الطمع احنا نتدرب على العطاء لان في سكة مظلمة وفي سكة كلها نور ودي محتاجة تمرينات ودي محتاجة تمرينات دي محتاجة تعود وجهاد ودي كمان فيها تعود وجهاد إذا كان الشر بياخد سنين عشان تتعود عليه طب كم بالأولى الفضيلة عشان تتعود عليها وتبقى طبعك كله تسامح وحب وعطاء وخير وسلام ونقاوة محتاج تدريب محتاج سنين أولاد اللعنة يعني دول بقى محكوم عليهم باللعنة الشديدة بسبب كتر الخطية اللي فيهم قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بالعام بن بعور ساعات كتب بصور أو بعور الذي أحب أجرة الإثم إيه حكاية بالعام دي قصة تاني جديدة بالعام ده كان في زمن لما كان الشعب اليهودي وصل كنعان وبدأ يستقر في بعض الشعوب المحيطة به كانت بتحارب منهم شعب اسمه مؤاب وكانت سيرة شعب الله يعني سيرة قوية ليه لأن ربنا كان معاهم وكان موسى قائدهم قبل كده وأي حرب بيدخلوها بيكسبوا فيها فبقى الملوك اللي حواليهم بيعملوا لهم 100 حساب وخايفين منهم وبعدين عرفوا انه سر قوتهم في ارتباطهم بربنا وفي وجود الأنبياء وسطيهم أنبيائهم قوتهم لأن دول بتوع صلاة ولما بيصلوا ربنا بينصرهم فملك مؤاب سمع عن واحد اسمه بلعام كان بمثابة نبي لكن الراجل ده بالذات كان نبي ذمته واسعة شوية فكان نبي شرير لكن كان في الأول عنده روح النبوة وفعلا قال بعض النبوءات حتى عن تجسد المسيح نبوءات دقيقة لكن ما هو مش كل نبي كويس في أنبياء كذبة ما هو الكلام كله على الأنبياء الكذب فبعت له مرسال عشان يطلب يقابله وقال له تاخد كام وتلعن الشعب ما هو انت لو لعنت الشعب انا هغلبه لو لعنت شعب اليهود انا كملك هقدر اغلبه لكن طول ما الشعب ده فيه بركة انا مش هقدر اغلبه هو كان طمعان في القرشين قال له طب نشوفه بتاع وبعدين جاي يلاقي اللعن بارك لانه قال له انا ما اقدرش اقول غير اللي ربنا بيقوله لي فبدل ما يلعن الشعب باركه ولما اتكررت الحكايه دي ملك مؤاب اتغاظ منه قال له انا جايبك تبارك الشعب ولا تلعنه قام بلعام ده لانه عينه في المكسب وفي طمع وفي شهوه مال وملك مؤاب بيغريب فلوس كتير قوي قال له انا مش هعرف اقول غير اللي ربنا بيقوله بس انا عندي ليك حل عاوز ربنا يغضب على الناس دول ويسيبهم هو في حاجة واحدة بتغضبه في حاجة أساسية مش حاجة واحدة كل الخطية تغضب ربنا أكتر حاجة تخلي ربنا يغضب عليهم دخل وسطيهم النساء الأمميات يعلموهم الزنا هيزوغوهم هيزيغوهم عن عبادة ربنا لما يقعوا في الزنا هيعرفوا يشدوهم يعبدوا أوثان بعد كده وطالما الزنا والوثنية دخلت تأكد أن ربنا هيسيبهم تصوروا ده نبي اللي بيدي المشورة دي المفروض ده رجل الله فمن هنا أصبح بالعام بالرغم انه عنده روح النبوة في الاول الا انه ادى مشورة شريرة جدا وعشان كده في مرة وهو رايح عشان يتنبأ ضد ارادة ربنا ربنا كشف للحمار بتاعه عن وجود ملاك في السكة هيموته لانه كان داخل وسط جبلين كده وبيضرب الحمار والحمار مش راضي يمشي ولما ضربه كذا مرة قام الحمار نطق قال له ما انت مش شايف الملاك اللي واقف عمال تضرب فيا ليه انا لو عديت هيقطع رقبتك لانه شايف ملاك واقف له بالسيف هيقطع رقبته لو عدى فربنا نطق الحمار الاعجم وخب عن النبي صورة الملاك عشان يوري له قد كده الخطية تعمل واحد ويبقى الحمار أفضل منه أو أقرب منه للحقيقة فبيستخدمها معلمنا بطرس كقصة تورينا أنه حتى لو ادعى هؤلاء التدين ونادوا بتعاليم بطالة محدش يصدقهم مش معنى ان هم كان ليهم في ربنا في يوم من الايام ان كل كلامهم مظبوط فيقول طرقوا الطريق المستقيم وضلوا تابعين طريق بلعام يبقى طريق بلعام اللي فيه ايه يبيع كلمة ربنا بالفلوس يعلم تعليم غلط ينشر الإباحية والفساد وسط الناس له غرض من ده كله الذي أحب أجرة الإثم ولكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان يعني حصل على توبيخ تعديه التعدي بتاعه ده وبخ عليه من حمار يعني الحمار الأعجم وبخ هذا الشخص على تعديه وكأن ربنا ساعات يرسل لنا توبيخات من ناس أبعد, من أبعد عن ربنا مننا ده ممكن واحد غير مسيحي في مرة تبقى أنت غضبان يقعد يهديك ويقول لك ليه بس العصبية دي بقى غير المسيحي اللي ما فيهوش روح الله هو اللي يقول لك ليه العصبية دي انت تبقى بتكره ويجي واحد تاني يقول لك ما يصحش تكره ده كلام بتسيب ناس غير مسيحيين مفهومش روح ربنا هم اللي يعلمونا اه ممكن لان ربنا اللي بيبعد عنه خلاص بيبقى اقل من اي حد هؤلاء هم ابار بلا ماء غيوم يسوقها النوء ابار بلا ماء يعني ايه الناس بتروح للناس دي كي تستقي يعني الناس دول معلمين ما هو أنبياء كذبة خلي بالكم الإصحاح كله بيتكلم عن الأنبياء الكذبة وقلنا دول بيعلموا بالإباحية والخطية وفي نفس الوقت بيشككوا في ربنا يسوع المسيح له المجد آبار بلا ماء يعني إيه يعني دول عمرك ما ترتوي منهم مش دول خالص اللي تحس بال... بال... بالارتواء لكن اللي كانوا يقعدوا مع ربنا يسوع المسيح كانوا يشبعوا وكانوا ينسوا الاكل والشرب يقعدوا لغايه ما الشمس تغرب ومش واخدين بالهم ان هم ما كلوش من كتر ما كلامه حلو وكلامه يروي وربنا يسوع يقول ان عطس احد فليقبل الي ويشرب من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي اما دول دول ابار بلا ماء يعني تبقى رايح عندهم مستني نقطه ميه روحية ما تلاقيش ما عندهمش ماء روحي دول ميتهم مخشوشة غيوم يسوقها النوء يعني ايه مناظرهم زي السحاب صحيح كأن هم عاليين يعني عن بقية الناس لكن دول شوية مناظر النوء بيحركها الريح بيهزها وده كان تشبيه دايما على يعني ضعف الإنسان الروحي أفكركم لما ربنا يسوع المسيح اتكلم عن يوحنا المعمدان وحطه في مقارنة مع بقية المعلمين اليهود في زمنه قال لهم انتوا خرجتم للبرية ماذا خرجتم لتنظروا الناس كانت طلعت ورا يوحنا في الصحراء عشان تسمع وعظه وسابوا الهيكل بالمعلمين اللي فيه ورؤساء الكهنة قال لهم ايه اللي خرجكم في البرية طلعتوا ورا يوحنا ليه ماذا خرجتم لتنظروا قصبة تحركها الريح ما هو في البرية في الصحراء ايه تلاقي مثلا قصبة كده او عود قصب بيتهز مع الهواء وكان يقصد بيهم ايه هم دول المعلمين ال- اليهود قصبة تحركها الريح يعني ايه يعني اغراضه وشهواته هي اللي بتسوقه وتيارات العالم وافكاره هي اللي بتهزه لكن ماذا خرجتم لتنظروا انا بي اقول لكم واعظم من نبي معنى كده يوحنا ما كانش قصبة تحركها الريح ما كانش غيوم تسوقها النوء لكن كان جبل كان إنسان روحاني مظبوط كان تعليمه مستقيم الذين قد حفظ لهم قتام الظلام دول كده كده اخرتهم وحشه وربنا محضر لهم جهنم انا قلت لكم الاصحاح ده كله عن الانبياء الكذبه وتقيل شويه يعني في نوع من التهديد الشديد لانه من اوحش الانحرافات ان الواحد يعلم كلام غلط ويقول حاجات مش صح ويضلل الناس وحشه قوي عند ربنا حفظ لهم قتام الظلام الى الابد لانهم اذ ينطقون بعظائم الباطل او البطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعاره من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال يعني ايه الكلام ده يعني هم بيقولوا كلام يبدو كبير كلام شكله حلو احيانا كلام ممكن يكون منمق كلام فيه عظمه لكن ما فيهوش حق ما فيهوش كلام مظبوط ما هو الكلام ممكن يبقى شكله حلو يبقى جواه سم عشان كده بدأ الكلام لو تفتكروا ان يدسون بدع هلاك في دسيسة في الموضوع وبعدين ممكن يتكلموا بعظائم البطل يعني ايه كلام بطال بس شكله عظيم او يتكلموا عن الشر كأنها حاجات عظيمة يعني يقنن الكذب والغش على انه حكمة ويقعد يجمل في الغش والكذب تجمل ايه دي مش حاجات عظيمة دي خطيئة وبعدين يقول يخدعون بشهوات الجسد الكلام يجي على هوى المستمع لأن المستمع عنده شهوات فلما يلاقي اللي بيعلمه بيقنن له شهواته بيقول له انت بتفكر صح اعمل اللي على مزاجك فهنا شهواته بتشجعه والكلام بيشجعه يقوم لازم يمشي غلط من هرب قليلا يعني ايه في واحد يهرب قليلا يعني قد ينطبق الكلام ده على اللي ماشي في الطريق الروحي رجل ورا ورجل قدام في ناس كده ما بتاخدش الحياة مع ربنا جد فيقدم خطوة ويرجعها تاني او يبقى في مكان للشر يقول اروح ولا ما اروحش طب هروح واقعد في الجنب يا عم تقعد في الجنب ازاي ما خلاص ما المكان كله شر هرب قليلا يكون له علاقة شريرة مع حد يقول طيب بلاش نروح مكان وحش طب اكتفي ان احنا نتقابل بره ونتكلم بالتليفونات ما ينفعش بلاش حكاية تهرب قليلا دي اهرب لحياتك اهرب خالص اهرب من كل تلك الدائرة زي ما الملائكة قالوا اللوط قالوا له ما تقفش في الحتة دي خالص اي حد هيقف هيتحرق ما ينفعش تهرب قليلا ياما ناس ضاعت لأنها شايفة الشر واستكترت تهرب جد هربت قليلا يعني ايه يعني وربت الباب كده طيب يبقى في حاجة وحشة كده يعني في الديش ولا في التلفزيون ولا على النت يقول طب انا هاخد بالي يعني هبقى اتفرج وبعدين ابقى اقلب الكلام كله ايه فيه ميوعه اللي بيهرب قليلا ده ما بيقدرش يمسك نفسه ما يقدرش يضمن نفسه ابدا في شخص انت عارف كل ما تقابله يوقعك في الادانه وفي النميمه اهرب خالص ما تهربش قليلا اشمعنى ربنا بالذات اللي نظلمه ون... ونيجي عليه من الذين يسيرون في الضلال في الاخر اللي بيهربوا نص نص دول اللي يعني بيوربوا الباب دول بيمشوا في الغلط برضه اللي ما بيمشيش في الصح ما يمشيش في الصح غير اللي واخدها جد غير اللي بيهرب لحياته غير اللي بيهرب من كل تلك الدائرة هو ده اللي بينجو واعدين إياهم بالحرية شوفوا حكمة القديسين والروح القدس من يومهم الأشرار لما يعرضوا البضاعة بتاعتهم ينادوا بمبدأ إيه الحرية أكتر مبدأ يخدع الشباب وأكتر كلمة خداعة في الدنيا كلمة الحرية يطلع أي شاب يقول أنا عاوز حريتي أبويا وأمي معطلين حريتي المجتمع معطل حريتي التقاليد القديمة بتاعت الناس دي معطلة حريتي الضمير اللي جوانا ده ضمير مين قال انه انه معاه حق قولة الصح والغلط دي معطلة حريتي البني ادم عاوز يمشي ورا الشر فيتحرر من كل شيء او يدعي انه يطلب الحرية فيقول لك اعمل اللي انت عاوزه واعدين اياهم بالحرية يعني الشيطان يقول له ايه كسر القيود ما تسيبش حاجة تأيدك خليك حر محدش يحكمك لا مجتمع ولا تقاليد ولا قوانين ولا أباء ولا أمهات و... يا ترى الناس اللي بتمشي ورا الكلام ده بتوصل للحرية يقول اهو وهم أنفسهم عبيد الفساد لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا يعني اللي هيتغلب من شر ده هيبقى عبد للشر يبقى بدأ السكة كأن معاه وعد بالحرية يعمل اللي هو عاوزه وانتهت السكة بإيه؟ إنه بقى عبد مقيد جدا بالشر اللي هو وقع فيه. يمكن أشهر وأوضح مثل لكده الإدمان. أي شاب منحرف يجي لشاب زميله يقول له إيه؟ ما تجرب السيجارة، ما تجرب الهيروين. يقول له لا أخاف، يقول له ما تبقاش جبان، أنت حر. أنت لازم تسأل بابا وماما ويقعد يتريق عليه. ويوعده يقول له ده انت حر انت كبرت انت راجل كلها وعود بالحرية وبعدين يقع الغلبان في القصة ويبقى عبد ويبقى بيشحت عشان ياخد الحقنة والجرعة ادي قصة الشر هي نفس الفكرة مع كل انواع الخطايا تبدأ بوعد بالحرية وتنتهي بمأساة العبودية عشان كده ربنا يسوع قال لليهود قال لهم انتوا عبيد من يومكم فزعلوا جدا واتغاظوا قالوا له احنا احرار محدش استعبدنا قال لهم كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية لو احرار صحيح ما كنتوش تغلطوا ما كنتش تسيب اي حاجة ردية تستعبدك تبقى نفسك حتى تبطل السيجارة عشان صحتك ومش قادر هي مش قادر دي معناها ايه عبد ولا حر في الاول قلت انا حر هشرب دلوقتي تقدر تقول انا حر مش هشرب ما تقولها طيب قول انا حر ومش هشرب انا حر ومش هغلط لو انت فعلا حر قول حر ومش هغلط لانه اذا كان بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون ايضا فيها فينغلبون فقد صارت لهم الاواخر اشر من الاوائل ده يؤكد انه بيتكلم عن ناس بدأوا حياتهم مع ربنا صح لان هنا بيقول بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يعني الناس دول في الاول لما عرفوا ربنا سابوا نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح تركوا او هربوا من نجاسات العالم ولكنهم عادوا يرتبكون فيها وينغلبون منها فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل فاهمين المعنى؟ يعني ممكن تشوف إنسان دخل سكة ربنا وتاب وبقت حياته حلوة واستقامت حياته وخطايا كتير سابها كويس خالص وبعدين مشي في سكة غلط مشي ورا تعاليم غلط أو أفكار غلط أو شهوات وتزحلق في سكة كلها خطية ده الواحد يقول يا ريته ما كان عارف ربنا ليه؟ لأن آخرته أوحش من أوله لأنه بعد ما عرف ربنا وجرب الصح يرجع تاني للغلط بقت حاجة وحشة قوي عارفين التشبيه اللي يقوله بولس في الحتة دي يقول مثل كلب يعود إلى قيئه ومثل خنذيرة مغتسلة إلى مراغات الحمأة يعني يدي تشبيه قاسي شوية ان الكلب كده لما يتقيأ يرجع بعد دقيقتين يشم كده مطرح ما تقيأ فيه وزي الخنزيرة لو غسلتها ونظفتها ما ترتاحش تبقى عاوزة تجري تتمرغ تاني في الطين تشبيه قاسي يعني إنسان عرف ربنا في حياته ابتدت تنضف وتستقيم يقوم يرجع تاني خسارة التعب اللي تعبنا فيه أو اللي ربنا تعبه فيه كلام صعب هنا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها فينغلبون فصارت لهم الأواخر أشر من الأوائل لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم يعني تقول يا ريته ما كان عرف سكة ربنا لكن يعرف سكة ربنا ويرجع يزوغ منها تاني دي حاجة صعبة قوي يعني لو قلنا ما يعرفش اهي خطيته اهون لانه عمره ما مشي صح ما حدش علمه الصح لكن ده عارف الصح وفاكر وصية ربنا وشاف ربنا يسوع المسيح في طهارته ونقاوته وعرف سكة السما كويس وبعد كل ده ينسى الكلام ده ويختار الخطية بنفسه ويرجع للفساد تاني كان خير له لو لم يعرف طريق البر من أنه بعدما عرف يرتد عن الوصية المقدسة المسلمة يبقى الوصية إيه الوصية مقدسة مسلمة يعني بتسلمها جيل بعد جيل محدش يقول لكم أن عبادة الجسد ترضي ربنا محدش ممكن يقنعنا أن شهوات الجسد سكر ربنا لكن اللي اتعلمناه إيه اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد ومحبة الله بيصارعها محبة العالم فلا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الله يبقى وصية ربنا واضحة ومسلمة ومقدسة لو سبناها ورجعنا تاني لمنهج الدنيا هنضيع كل اللي عملناه ده برضو يورينا انه كأن الحساب للشخص اللي يعرف اصعب من اللي ما يعرفش احنا اللي خدنا نعمة من ربنا واتولدنا في النعمة دي كنا مسيحيين وسمعنا وعندنا اناجيل وبنعرف نقرا وعندنا تعليم مستقيم كل ده ونمشي غلط برضو الحكاية تبقى صعبة قوي بينما انسان ما يعرفش حاجة او يمكن معاه شوية عذر قد أصابهم أنا قلت المثل مش على بولس ده على بطرس ما في المثل الصادق كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغاة الحمى أنا استعجلت وقلت إنه يعني دول يشبهوا الكلب اللي تشوفه راجع تاني تقول مش ممكن هيتعدل لأنه أصله من طبيعته كده أو الخنزيرة دي ما تحتملش النظافة حاجة صعبة يعني الإصحاح ده يوجع القلب ربنا يحمينا ما ينطبقش على حد فينا ولا من أحبائنا لكن يورينا قد كده الفساد له سكته والشر له سكته والشر له دعاته وكارزيه ومبشرين بيه زي ما الخير له المبشرين بتوعه وأن الشر لا يقف عند حد حتى الناس اللي تعرف ربنا بيدخل عليهم ويسمم أفكارهم وانه من بداية الانجيل لنهايته في اعلان عن دينونة واضحة للاشرار الكلام ده مهم النهاردة ليه بيطلع بعض الناس اه تاخد حتت بس من الكتاب تتكلم عن محبة ربنا ورحمته الواسعة جدا وتقول بناء على الكلام ده يبقى ما فيش حاجة اسمها دينونة يبقى اكيد ربنا هيرحم الناس كلها ومحدش هيهلك مين قال كده ده الكتاب قال غير كده قال في دينونة وقال في هلاك للأشرار ومحفوظ لهم ختام الظلام إلى الأبد فلنخف احنا مفيش داعي نألف حاجات تريح ضمائرنا الأحسن نمشي ورا الحقيقة اللي ربنا قالها لنا إذا كان في دينونة للأشرار يبقى نهرب من حياة الشر ونقاوم بشدة لأن هي حياة واحدة هنعيشها مفيش ملاحق في الموضوع فالواحد يلحق نفسه لأنه مش هيقدر يتراجع لو ساب الدنيا بعد كده آخر إصحاح يهدى شوية آخر إصحاح هيتكلم في موضوع مهم موضوع معاد مجيئه موضوع يهمكم وبيهم كل الناس وبيشغل كل الناس امتى وفين هيجي ربنا يسوع تاني يبقى أول إصحاح كلمنا عن اللي ربنا عمله والحياة المقدسة اللي المفروض نعيش فيها تاني إصحاح كلمنا عن التعليم الكذاب والمعلمين الكذبة وإزاي نهرب منهم ونتقي شرهم ثالث إصحاح هيناقش معانا مفهوم وعقيدة مجيء المسيح هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء يقصد بيشاور على الرسالة الأولى اللي حضر منكم بطرس الأولى كان في رسالة جميلة بعتها قبل كده فيهما في الرسالتين مع بعض الأولى والثانية انهضوا بالتذكرة ذهنكم النقي ده نفس المعنى اللي قاله في إصحاح واحد لما قال لا أمل من أن أذكركم يعني وصية الراعي أو دور الراعي إنه يفكر الناس إن ربنا جاي يفكر الناس أنتوا فيكم الروح القدس يفكر الناس بدم المسيح وخلاص يفكر الناس بالقديسين اللي مشوا في السكة ووصلوا يفكرهم ولما يذكرهم ويفكرهم ينهضهم يعني يعمل ايه يعمل نهضة يعمل حماس فيهم ان هم ياخدوها جد لان الموضوع جد فيهما انهضوا بالتذكرة ذهنكم النقي لتذكروا الاقوال التي قالها سابقا الانبياء القديسون ووصيتنا نحن الرسل وصية الرب والمخلص يعني أنا بقول لكم الكلام اللي قالوه قبل كده الأنبياء واللي احنا كرسل بنقوله اللي هو نفسه كلام ربنا يسوع المسيح معنى كده ان الرسالة كلها واحدة كل الكتاب له رسالة واحدة ومضمون واحد بيبشرنا بربنا يسوع المسيح المخلص وبيعلمنا كيف نسلك على مثاله بالمحبة والنقاوة والقداسة عشان نوصل كلام ده قالوا الأنبياء وقالوا الرسل وهو نفسه اللي قاله ربنا يسوع لما جاب نفسه على الأرض كل الكتاب مفهوم واحد وقصة واحدة عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة معلمنا بطرس بيقول لنا ان احنا عندنا نبوة واضحة ان هيجي على اخر الايام قوم مستهزئون هيطلع قوم دول موجودين النهاردة وكتار يعني يستهزئوا بالافكار المسيحية يسخروا منها ويقولوا قعدت تقولوا المسيح جاي المسيح جاي 300 سنة و200 سنة و300 سنة وما جاهز طلعت الحكاية كذب ويبتدوا يشككوا المسيحيين ان ايمانكم باطل لان المسيح ما جاش ولا حاجة لان عقيدة اساسية في ايماننا المسيحي زي ما نؤمن ان المسيح اله تجسد وأتى على الأرض وفدانا نؤمن أنه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات فلما تأخر وده تأخر كده في زمن بطرس 30 سنة احنا دلوقتي فات علينا 2000 سنة فلما تأخر عليهم شوية طلعوا قوم مستهزئون خلي بالكم من تشخيص معلمنا بطرس سالكين بحسب شهوات نفوسهم دول ماشيين ورا شهواتهم فما يهمهم قوي يكسروا المسيحية لأن المسيحية بتقول لهم انتوا ماشيين غلط يقولوا ايه أين هو موعد مجيئه فين بقى قولة المسيح جاي دي فين الوعد انه جه ما جاش ولا حاجة ولا جه على السحاب وكل يوم تستنوه وما جاش ومن حين رقد الآباء يعني جيل ورا جيل بيرقد وكل شيء باقي هكذا من بدء الخليقة يعني ولا حاجة اتغيرت ودي على فكرة طيار ماشي في الغرب دلوقتي ان مفيش حاجة اسمها أبدية ومفيش مسيح جاي ولا حار الدنيا فربنا بعت لنا كلمة حلوة على فم معلمنا بطرس يلحقنا من الزيار الملحد لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم يعني بصوا يا جماعة هم مغمضين عينيهم عن الحقيقة يخفى عليهم بإرادتهم عارفين المعنى ايه يعني لما تخبي حاجة وبعدين تقول هي فين طب ما انت اللي مخبيها هم عشان يخدروا ضمائرهم اللي ماشيه غلط الحقيقه واضحه جواهم وسمعوها و و وشافوا ناس عايشين مستنيين ربنا يسوع وشافوا حياتهم مستقيمه لكن هم عاوزين يغمضوا عينيهم عن الحقيقة دي عاوزين يخفوها من قدام عينيهم ومن قدام كل الناس عاوزين يكسروها عشان ما تفضلش دايما توبخهم على حياتهم فيخفى عليهم هذه الحقيقة بإرادتهم بسبب خطيتهم يعني أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة أول حجة هيقولها معلمنا بطرس يقول هم بكده بينكروا أول حاجة إن السماء والأرض اللي إحنا قاعدين فيها دي اللي هم شايفين لها الدوام وشايفينها مش هتخلص أبدا دي طلعت بكلمة من ربنا فإذا كان ربنا بكلمة منه خلق السماء والأرض ما يقدرش بكلمة في لحظة ينهي السماء والأرض ويبتدي أبدية جديدة ما هو لو لم نؤمن أن السماء والأرض مخلوقة بكلمة من الله يبقى هنشك أن المسيح جاي والسماء والأرض هتزول فالإيمان بالخلق مرتبط بالإيمان بالنهاية فلما يطلع عشان كده دي خطورة بعض النظريات الملحدة اللي كانت بتنادي بالتطور وتحاول لأن وراها بعض العلماء الملحدين انها تنكر ان في وجود خلق وطبعا اغلب العلماء في العالم قالوا ده كلام فلسفي كلام فاضي ده مش علم مفيش حاجة اسمها الدنيا طلعت عشوائي العلم الحديث بيقول مفيش حاجة اسمها كده مش ممكن الدنيا تطلع عشوائي ولو استمرت بلايين من السنين مش ممكن تطلع عشوائي كلام لا يعقله عاقل ابدا فهم عاوزين ينكروا ان في خلق لان مجرد انك تؤمن ان الله خلق يبقى من حقه في أي لحظة ينهي على الخليقة أو يغير بدل في بداية لشيء يبقى لازم في نهاية لهذا الشيء فأول حجة بيقولها معلمنا بطرس أنه يخفى عليهم بإرادتهم أن السماء والأرض مخلوقة بكلمة الله يعني كلمة ربنا خلقت ده كله فطبيعي يقدر ينهيه قائمة من الماء والعجب كمان ان ربنا خلق كل شيء من المية وطبعا لما تقروا سفر التكوين تلاقوا كده والعلم الحديث بيؤكد الفكرة دي ان الاساس الاول لكل الخلائق هي تجمعات مائية او ان المية داخلة في كل مصنوعات الدنيا وخلائق قائمة من الماء وبالماء يعني المية مكون اساسي حتى في اجسامنا نسبة مية عالية قوي في اجسامنا اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ انفاض عليه الماء فهلك تاني حجة إذا كانوا بيشكوا أن ربنا يقدر ينهي الدنيا طب ده عندهم قصة الطوفان أن المية لما ربنا سابها تفيض بإرادته بدون حساب هلك العالم القديم كله وما نجاز غير نوح وسبعة معاه يعني قضية ان الدنيا تهلك دي او تخلص دي بالنسبة لربنا سهلة جدا ممكن تحصل في اي وقت مش مشكلة مش حاجة صعبة فالدنيا اللي طلعت من المية وبالمية ربنا سابها تهلك في يوم من الايام بالمية شهادة لكل الاجيال اوعى تستكتر على ربنا انه ممكن يقفل الدنيا في لحظة اوعى تفتكر ان الدنيا طالعة عشوائي وهتستمر الى الابد دي بدعة دي فكرة ضد الإيمان وتعطلك عن الإيمان وتعطل خلاصك كانت قائمة من الماء وبالماء اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ انفاض عليه الماء فهلك يقصد قصة الطوفان أما السماوات والأرض الكائن الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار كلمة ربنا اللي قال كن فيكون الكلمة دي لسه مفعولها ساري لغاية ما يقول ربنا ستوب أو يقول كفاية كده تقف الدنيا كلمة ربنا قوية جدا فالأرض والسماء مخزونة بتلك الكلمة يعني محفوظة بتلك الكلمة الأرض والسماء ليها بقاء طول ما كلمة ربنا سارية أول ما كلمة ربنا هتتغير خلاص السماء والأرض هتقفل فمعلمنا بطرس شايفها ببساطة الإيمان جدا أنه الدنيا دي اتخلقت في يوم في لحظة بكلمة من ربنا وأول ما ربنا هيجي بكلمة تاني يغير الدنيا خلاص هتبتدي حياة أبدية والسماء والأرض دي تزولان فالموضوع لا يحتاج إلى شك ولا فلسفة الموضوع بسيط مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين إذا في يوم دينونة يوم الدين مقصود به يوم الدينونة أو يوم الحساب ومحفوظة للنار إذا الأرض والسماء لها نهاية بالنار وهلاك الناس الفجار ولكن لا يخفى عليكم أنتم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء إن كانت الحقيقة البسيطة دي خفية على الأشرار والمستبيحين بلاش تغيب عليكم أنتم أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد هو لغاية دلوقتي ما ناقشش مبدأ اتأخر ليه هو ناقش هيجي ولا مش هيجي والدنيا دي هتقعد على طول ولا مش هتقعد على طول فقال لنا لا مش ممكن تقعد على طول ربنا خلقها بكلمة وهينهيها بكلمة وقبل كده سبق ونهاها بشوية مية إشارة إنه في إيده الدينونة في أي لحظة أما عن موضوع ما جاش ليه لغاية دلوقتي فاوعى يخفى عليكم أيها الأحباء أن بالنسبة لربنا الزمن غير عندنا يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة عند ربنا كيوم واحد وطبعا دي فيها تأملات كتير معناها ايه فات على ربنا ألفين سنة من ساعة مجيئه وربنا جه وكلمنا عن انه هيجي تاني ربنا يسوع طيب ممكن بحسبة بطرس الرسول يبقى ما تأخرش ولا حاجة فات عليه يومين ما تأخرش في نفس الوقت اليوم الواحد كألف سنة يعني ايه يعني اليوم بكل تفصيلاته بكل دقايقه محسوب عند ربنا بوضوح جدا تصور انت اليوم بتاعك ال 24 سنة يتفرد كده يبقى ألف سنة معنى كده كل لحظة فيه ليها قيمة فقد ما ربنا كبير جدا يقدر يشوف الألف سنة كلها يوم واحد قد ما هو دقيق جدا وشايف أصغر الصغائر حتى أن كل دقيقة قدامه زي السنة فربنا شايف كل حاجة أصغر شيء قدام عينه وأكبر شيء قدام عينه حتى الآية دي ممكن تفيدنا لما نحس إن ربنا اتأخر علينا في بعض الأمور تصلي وتقول له يا رب اتأخرت عليا ليه يقول لك ما اتأخرتش ولا حاجة هي كلها كام سنة بس كام سنة يا رب ده أنا بقى يعني كام سنة دي حاجة بسيطة معلش يا ابني ما أنا ألف سنة عندي كيوم واحد ما اتأخرتش ولا حاجة أنا شايف إن دي مصلحتك أقعد الكام سنة دول بتوع يعني ربع يوم ولا حاجة الكام سنة دول إذا ربنا له مفاهيمه غيرنا فربنا بيحس الزمن مش مش مش فوق مش فوقه ربنا الزمن ده ملغي عنده فبيقول لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد عشان كده بمفهوم آخر اللي يقرب من ربنا قوي قوي الزمن نفسه يتوه يدوب قدامه تدخل القداس تصلي تحس انه ايه الماضي والحاضر والمستقبل كله دخل في بعض كأنك دخلت السماء مش فارق هتعيش كم سنة قدام الدنيا مفتوحة قصادك فرحان بربنا وكأن الزمن اختفى من حياتك يمكن ده اللي يفسر لنا كلمة ربنا يسوع البسيطة لما يقول لا تهتموا للغد هتهتموا ببكرة ليه الغد يهتم فيه لما لنفسه يكفي اليوم شره عيش يومك بس ده يومك ده ألف سنة عند ربنا ده يومك ده ممكن تعمل فيه حاجات حلوة كتير قوي ده يومك ده لو عشته بأمانة مع ربنا كأنك عشت ألف سنة مع ربنا عشان كده حتى اللي فات عليه عمر طويل قوي ضاع منه بعيد عن ربنا يلحق يعيش له يوم حلو مع ربنا يقول له وانا نسيت لك الستين سنة اللي عشتهم بعيد عني واليوم بتاعك اللي عشته معايا ده انا شايفه الف سنة ألف سنة روحية ألف سنة كلها خير وسلام وصلاة ننسى اللي فات كله ونقعد على اليوم ده نكتفي بالقدر ده نحفظ آية مع بعض ربنا يقويكم على الحر انتوا ناس قديسين عشان بتستحملوا الحر نحفظ يوم واحد عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد سهلة يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد كمان مرة يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد آخر مرة يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم